بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين موضوع النهارده موضوع يعني حيوي وبيمس حياه كل واحد مسيحي سواء كان شاب او شابه او كبير او صغير فالموضوع بتاعنا عن ايه دور الشابه في الكرازه يعني كتير دلوقتي لما الواحد يطلع بره في اي مكتبه دينيه يلاقي اكبر قسمين موجودين في اي library في اي book يعني book store قسمين قسم يسموه اللاهوت النسائي عارفين الحكايه دي ولا اللاهوت النسائي feminine theology والقسم الثاني يسموه black theology الايه اللاهوت الخاص بالسود دول تقريبا لما الواحد يدخل اي مكتبه في الخارج اغلب المكتبات بتاعه مش كلها يلاقي كده قسم كامل ويقول لك ده الايه ده اللاهوت النسائي والقسم الثاني اسمه اللاهوت الايه ال black theology ليه هم بيشغلهم جدا اللي في الخارج فكره ال discrimination اللي هي بنسميها ايه يعني التحيز او الايه التفرقه التفرقه العنصريه او التفرقه حسب الجنس او حسب اللون الى اخره فده الموضوع اللي بيشغل الرجل الاوروبي او الامريكي او الاسترالي اللي هي الكالتشر الايه الغربي ليه البنت ما تبقاش زي الولد ليه الاسود ما ياخدش حقوقه زي الابيض لدرجه ان دلوقتي بيقولوا ليه الراجل ما ياخدش حقوقه زي الست وهيجي وقت يقولوا لي الابيض ما ياخدش حقوقه زي الاسود انا مش بدور على ده ولا ده لكن دايما بندخل في حوار ايه دور الست في الكنيسه اللذيذ في المسيح انه ما بيميزش بين الراجل والست في الوقفه بتاعت اي انسان قدام ربنا وما عندناش التمييز او التفرقه زي ما بيقول بولس الرسول ليس ذكر وانثى وليس يهودي ولا يوناني ولا سكيثي ولا بربري ولكن الكل واحد في المسيح احيانا تيجي اي فتاه تقول لك طب ليه انا ما يبقاليش دور حي في الكنيسه ليه انا ما يبقاليش دور حي في الكنيسه الحقيقة لو بصينا لحياة المسيح نلاقي أن السيد المسيح يمكن أكثر مجموعة كانت حوالين المسيح هم الإيه؟ نساء وما ننساش أن في القيامة أول مجموعة كرزت بالقيامة هم المريمات وما نقدرش ننكر ان الست العذراء كان مركزها في الكنيسه الاولى اعظم من جميع الرسل والتلاميذ حتى ولو كانت ليست احدى التلاميذ ولا احدى الرسل ولكن الدور اللي قامت بيه اعظم بكثير بما لا يقاس من دور اي واحد من التلاميذ او الرسل لو بصينا في تاريخ الكنيسه نلاقي ان العمل بتاع الفتيات عمل رئيسي والدليل على كده ان غالبا تكريس البنات كمتبتلين سبق تكريس الولاد يعني ايام ما انبا انطونيوس حب يدخل حياه الرهبنه وما كانش في حاجه اسمها رهبنه في الوقت ده كان في مجموعات متنطوره كده في في كهوف على نهر النيل او في الصحاري اكتشفوا انه في سبعين واحد ما يعرفوش اسمائهم ولكن لقيوها في مخطوطه كانوا في البراري قبل القديس انبانتونس لكن لما اتكلم مع اخته فاخته بصراحه قالت له انت هتسيبني ليه عايز تدور على خلاص نفسك انا اروح بيت للعذاره وده معناه ان كان في نظام للمكرسات او للعذارة في الاسكندرية يسبق وجود أي بيت للمكرسين أو حتى يسبق التنظيم الرهباني للرجال لما نقرا سيرة القديس يوحنا ذهبي الفم لو قريتي سيرة القديسة أولمبياس تقدري تعرفي الدور الخطير اللي قامت بيه الشماسة أولمبياس في أيام ذهبي الفم مين قرا الفصل بتاع أولمبياس في كتاب ذهبي الفم اللي كنت أنا عامله زمان حد قرا كم واحدة لا قريته ترفع صباحها ولا واحدة مش معقول يا ريت تقروا كتاب يعني أنا كنت بفكر اعمله بامفلت لوحده للشماسة اولمبياس لما الواحد يقرا ال- الرسائل بتاعه ذهبي الفم الاولمبياس يعني يقف يجيله صغر نفس يقول لك مش ممكن في انسانه تعيش بهذه الصوره يعني ليه حق ذهبي الفم يخليها الليدر لدرجه لما اتنفى كان مراسلاته معها أكثر وأهم من مراسلاته حتى مع الأساقفة مما يدل على أن أولمبياس دي ما كانتش مجرد إنسانة مكرسة لكن كان ليها دور حي في الكنيسة فوق ما يتخيله الإنسان لما نقرأ في سيرة القديس إغريغوريوس النزيانسي آه، القديس غريغوريوس يحكي لنا أظن النزيانسي يحكي لنا عن مامته يقول إيه عنها يقول إن باباه كان إنسان صعب جدا كان صعب وكان ملهوش في الكنيسة مراته اللي هي تبقى مامة غريغوريوس غيرت حياة زوجها لدرجة إن مش بس قبل الإيمان المسيحي وعاش كإنسان مسيحي ولكن وصلت به الدرجة إنهم يعيشوا كل واحد في أوضة أو يعيشوا بتوليين بعد ما خلفوا غريغوريوس ده واترسم جوزها أسقف واسمه برضه غريغوريوس كان زمان الواحد ياخد اسم باباه وكتب القديس اغريغوريوس في رثاء لمامته قال ان مامتي علمت بابا كيف يعني فن الرعايه يعني اللي كان بي بيدير الكنيسه الزوجه مش الاسقف يعني ده يدل وبيحكي عن ال- الحياه المقدسه العجيبه اللي كانت عايشه فيها هذه الام ما اظنش نلاقي العينات دي دلوقتي ولا قليل ولا مفيش مش عارف مش هنلاقيها وسط الرجاله مش وسط الستات وبنتها ايضا برضو كان من نصيبها انسان وحش جدا واخدت نفس الدور واترسم جوزها كاهن وهي اللي غيرت حياته إذا مش موضوع راجل أو ست ولا شاب أو شابة أو راجل كبير أو متزوج أو غير متزوج ولكن موضوع القلب لما القلب يبقى ملتهب بالحب نحو ربنا بيغير اللي حواليه من غير ما حد يحس احنا لما بنتكلم عن الكرازة دايما بنتخيل ان الواحد يقعد مع الناس يكلمهم عن ربنا الكرازة أكبر بكتير من إنها تكون كلام الكرازة هي إن الواحد بيقدم المسيح اللي جواه للناس اللي حواليه وتقدري تقدمي هذا المسيح بالبق وممكن تقدميه بالابتسامة وممكن تقدميه بمكالمة تليفون وممكن تقدميه دلوقتي بالإيميل أو الموبايل أنا بقف أحيانا في حيرة مع نفسي لما ببص يمكن ما بلاقيهاش بره لكن بلاقيها في مصر طول النهار لو قعدت مع شاب أو شابة الرسائل على الموبايل لا تنقطع طب مش كلهم لكن يعني نسبة ليست بقليلة ما نلاحظهاش الحتة دي بره لأن بره مفيش الفراغ الناس تقعد تبعت رسائل والناس ترد عليها للساعة 3 و4 الفجر وأحيانا لغاية الصبح بسأل نفسي السؤال ده لو عملنا محصلة لأي واحدة بتكتب رسائل يعني نحط معدل قد ايه في الشهر رسائل بيسالك كم واحده يا مرمى في ها ايه بس الاعياد ده إنت برافو والباقيين معدل قد ايه بيجي لك رسائل لو حطينا الرسائل دي وعصرناها وطلعنا بالفوائد بتاعتها تطلع قد ايه كم رساله تستاهل wasting time يعني واحدة لو أصحابك حاسين إن الزمن بلا تمن فإيه أهو بيتسلوا هل ممكن إنسانة فيها روح ربنا يكون عندها نفس الغيرة دي زي ما التانيين بيبعتوا فن وله أي كلام في ال emails أو بالموبايل هل تقدري بنفس الروح وبنفس الغيرة تقدمي المسيح بتاعك لأصحابك عن طريق ال emails يعني تخيلي كده اللي قاعدين دول لو كل واحدة تاخد 30 شابة وكل يوم تبعت لها آية من الإنجيل حلوة أو قصة جميلة أو مثلا سمعت وعظة فتكتب لها نقط جميلة كده او تامل في ايه وهي بتقراها نعم لا على الايميل عشان الكمبيوتر يعني لو على الايميل تبقى ايه رايك فيها ها مش سامع اه طبعا بتجيب انتوا لا تتخيلوا الايميلز دي كسبت قد ايه ناس غير مؤمنين وصلتهم للإيمان حتى في الخارج يعني حتى الملحدين بعض المسيحيين لما بدوا يدوا حب ويكتبوا بطريقة لطيفة وفيها ممزوجة بالحب حولوا ناس غير مؤمنين خلوهم مؤمنين وشهدوا للمسيح بال emails اللي احنا أحيانا بنشتكي بنصوت بنقول ولادنا بيضيعوا وقتهم في ال emails في ناس ال emails ده أجمل عمل أجمل كرازة ممكن الواحد يقدمها وأعرف نفوس كتيرة قدمت توبة وكان سبب التوبة بتاعتهم هي ال emails اللي بتجيلهم بس في فرق بين الإيميل العام يعني أعرف كاهن بيبعت يعني معدل حوالي هو قال لي صفهم في الآخر حوالي فوق الأربعين ألف كل أسبوع أربعين ألف وجايب واحد مخصوص مديله مرتب بس يستقبل الردود بتاعت الايميلز كلها اقوال اباء وايات من الكتاب المقدس جميله وناس كتير كنت بزورهم حتى في الدول العربيه مسيحيين من اقباط يعني قالوا لي ما تتخيلش ابونا ده ال emails اللي بيبعتها لنا بتعمل فينا ايه واذكر اكتر من مره وانا في امريكا لما ازور بيوت يقول لي ابونا فلان ده معرفش جاب من فين الايميل بتاعي بيبعت لي كل اسبوع اقول له طب انت شفت ابونا يقول لي ابدا تعرفه يقول لي ما اعرفوش بس بديت احب المسيح من ال emails اللي بيبعتها فمره ابونا ده كنت قاعد معاه فبيقول لي انا وقتي ضيق ومش عارف اخدم غيره قلت له ده انت اللي بتبعته بال emails لا تتخيل تاثيره عشان انا بسافر بلاد كتير قلت له لا تتخيل مدى تاثير ال emails على حياه الناس ايه رايكم ايه رايك لو تكوني كده شويه صداقات وتاخدي ال emails وتوصلي ولما بتبقى personal كده من شخص لشخص هتبقى شكلها ايه صعبه ولا سهله عايزين كده يبقى قلبنا وكلنا ولاد اخواتنا صدقوني ممكن احيانا مكالمه بسيطه ابتسامه لطيفه ممكن تكون سبب تغيير لحياه الانسان بالكامل وممكن تكشيرة بسيطة تضيع إنسان بالكامل يعني أنا دايما بتذكر القصة دي إن جاني واحد بعد من إعدادي لغاية ما خلص الجامعة ما دخلش الكنيسة بسبب إنه كان في الهيكل أول مرة يدخله وأبونا شخط فيه وقال له لما أنت مش عارف ألحام دخلت ليه فقال لي مسكت الدنيا رميتها له في الأرض وكانت آخر مرة أدخل الكنيسة يعني كلمة كلمة نقد صغيرة ضيعت إنسان يمكن لعشر سنين وممكن ابتسامة لطيفة تكسب إنسان لربنا فعايز أقول الخدمة مش بالشكل مش إن أنا أخد فصل مدارس أحد وأبقى مسؤولة عن الحاجة الفلانية في الكنيسة وأعمل كذا الخدمة قلب ملتهب بمحبة ربنا عايز يقدم ربنا للناس دانيال النبي والثلاث فتية ما كانش ليهم الحرية انهم يتكلموا عن ربنا دول ناس مسبيين ومسبيين في بابل وكان في ايام الاعياد بتاعت الاله بتاعهم اللي هو بيل كانوا يعملوا موكب ضخم جدا ويتعمدوا ياخد موكب هذا الاله يدخلوا بيه الاحياء اليهوديه عشان يغزوهم ان الاله بتاعهم ضعيف وان الاله بيل هو الاقوى وانتصر عليهم تخيلوا انسان زي دانيال شاب صغير ومعاه ثلاثة شبان صحابه وهيختاروا او معرضين انهم يقبلوا ان يكونوا عاملين في القصر الملكي طبعا وهم المسبيين بس من اولاد الاشراف او حاجه زي كده ف ايه موقفهم حاسين البلد كلها وثنيه القصر كله عباده وثنيه الامبراطور وثني كل رجال الدوله وثنيين وبعدين ملهمش سلطان ولكن دانيال وثلاث فتية كانوا جد تقري في الأصحاح الأولاني من دانيال لما دانيال والثلاث إخوة أو ثلاث فتية راحوا تقابلوا مع رئيس الخصيان وقالوا له بص احنا هنطلب منك طلب احنا مش عايزين قطايب الملك ولا الخمر بتاعه لان طبعا قطايب الملك جايه من لحوم مذبوحه للاوثان والخمر مقدم تقديمات للهياكل الوثنيه فقالوا مش عايزين نتنجس بالعباده الوثنيه واحنا ناكل قطاني يعني فول وعدس والكلام ده فالراجل قال لهم دي دي فيها حياتي ده انتوا كده يعني تطلب رقبتي مني بسبب الموضوع ده قال له جرب جربنا عشرة ايام ورموا كل قطايب الملك وخمره وكل الامور المفرحه حسب المنطق البشري وبعد عشرة ايام بص ليهم ليهم اكثر جمالا واكثر قوه واكثر ذكاء من الشبان الآخرين وخدموا الملك بكل أمانة وربنا اشتغل بيهم لدرجة كاد الملك أن يسجد قدام دانيال وأحد الملوك شال الخاتم بتاعه الملكي حطه في إيد دانيال واحد الملوك بعت رساله للشعب على مستوى كل الدول الخاضعه لبابل قال لهم ليس اله اخر غير اله هؤلاء الثلاث فتيه ايه ده والملك يجي لغايه الجب الاسود ويبكي ويقول له دانيال دانيال هل استطاع الهك ان يخلصك ايه ده ما جاتش من فراغ مش مجرد اهو ناس بيعبدوا ربنا فربنا اشتغل لكن ناس جد ناس جد الاكل ده لا يعني لا يعني حصوم يعني حصوم في وقت صلاة يعني حصلي حتى ولو انا تعبانة لما كانوا جد ربنا اشتغل معاهم بجد وكسبوا وشهدوا لإلههم وهم في السبي وبلا شك ان في كثير من البابليين قبلوا العباده لله من خلال دانيال والثلاث فتيه وامثالهم احنا لما بنبقى جد في حياتنا مع ربنا ربنا بيبقى جد معانا صدقوني مرات كتير بحس في الاعترافات ان عائلات بتتغير بسبب فتاة او فتى واقف يصلي في العشية مجرد وانتي واقفة في صمت وفي خشوع واقفة قدام ربنا منظرك بيغير ناس يوصلهم لربنا واحيانا بمكالمة تليفون بسيطة تبص تلاقي الناس وصلوا لربنا وممكن وانت داخله الكنيسه لقيتي بنت صغيره خدتيها في حضنك وطبطبتي عليها ولطفتيها وضحكتي معاها وقعدت تقولي لها ايه جميله ولا ترنيمه صغيره والبنت دي تكبر وفي يوم من الايام تقع في اي خطيه تقول ياه زمان لما كنت في ماري جرج سبورتنج وانا داخله الحوش وكنت بعيط في واحده خدتني كده في حضنها مش متذكرة اسمها لكن متذكرة قد ايه كانت لطيفة وطبطبت عليا واتكلمت معايا الحياة مع ربنا حلوة شوفوا رب المجد قال عبارة مهمة وأيضا بولس الرسول قدم لنا تعبير آخر يقول بولس الرسول إن الله ليس بظالم حتى ينسى إيه تعب المحبة والسيد المسيح أكد إن كأس ماء بارد لا يضيع أجره. نفسي تكرزي بالمسيح بكأس مية بارد. مش كأس مية بارد تجيبي زير ولا قلة وتسقعي مية وتوزعيها على الناس. ده مش هي دي كأس الماء البارد. لا كأس الماء البارد تلاقي واحدة زهقانة متضايقة بابتسامة لطيفة وبكلمة حلوة و... وتقولي لها قصة جميلة تروحي البيت تضربي لها تليفون تقولي لها أنا حسيت وأنت في الكنيسة كده كنت مكشرة متضايقة شايفة تكوني أحسن دلوقتي أنا بس عايزة أطمن عليك وأطمن على أخبارك ولو أي وقت تكوني متضايقة أنا مستعدة أجي معاكي ونتمشى شوية نغير جو ونعمل أي حاجة أن تحس إن في إنسانة بتحس بألمها المشكلة في حياة أغلب الناس العبارة اللي بنسمعها باستمرار من الطفل الصغير ومن الصبي ومن الشاب الكبير أو الشابة وحتى من الإنسان المتزوج وأحيانا من الشيوخ يقول لك مفيش حد في الدنيا بيحبني وأكيد مرت عليكي فترة قلتي نفس الكلمتين دول مش لاقي حد في الدنيا إيه يحبني ده شعور بينتاب كل الناس من وقت لوقت بس في ناس يقعد معاهم كتير وفي ناس يعدي بسرعة وبالأخص في السن بتاعكم الإنسان يتهيأ له مفيش حد بيحبه إذا كنت عندك الإحساس ده ادي حب للآخرين ريحيهم ولما تريحيهم أم ربنا يريح قلبك ولما تحبيهم أم ربنا يعلن حبه ليك من العبارات الجميلة اللي قالها أيوب عن نفسه ربما يكون فيها بر ذاتي زي ما البعض بيقول لكن هي بلا شك عبارة حلوة يقول كنت أبا لليتامى خلي عندك أمومة خلي عندك أمومة للبنت الصغيرة اللي في ال... في أي حتة خلي عندك أمومة مع زميلتك تحس انك انت مش مجرد بتضيعي وقت وخدي تدريب انك ما تشتكيش لكن اسمعي تعب الناس يعني خليكي دايما زي المسيح عمر المسيح ما شيل حد حمل لكن هو ايه هو اللي يشيل احمال الناس فخلي طبيعتنا طبيعة الإنسان اللي شايل أحمال الناس فالكرازة مش وعظ كرازة حب أنبا أنطونيوس ما كانش كارز في المفهوم اللاهوتي ولا عمره وقف على منبر في كنيسة وقال وعظة صحيح كان بيجاوب على أسئلة الناس اللي بيجوا يزوروه وكان يقعد مع الرهبان وفي رسائل اسمها رسائل أنبا أنطونيوس البعض بيقول إن هو اللي كاتبها والبعض بيقول إن أحد تلاميذه هو اللي كاتبها ما تفرقش لكن لما دخل مدينة اسكندرية كتير من اللي أنكروا لاهوت المسيح آمنوا بالمسيح وقالوا العبارة الجميلة دي هوذا رجل الله قد دخل إلى المدينة طب إيه دخل ده بالإيمان هم شافوا في أنبا أنطونيوس أبوة أبوة لما حصل اضطهاد في اسكندرية جه وكان يمشي مع المعترفين ويدخل السجون ويكلمهم يطيب خاطرهم ويعزيهم ويقول لهم كلمتين حلوين وكسب كثير من المعترفين وسندهم وربنا حافظ عليه حتى من الاضطهاد عشان يبقى سند للكثيرين لمدة طويلة قوي نفسي كل إنسان مسيحي يبقى حامل نوع من الأبوة أو الأمومة مش بتبص البنت الصغيرة اللي سنها أربع سنين تجيب عروسة وتطبطب عليها وتعتبرها دي بنتها أو تجيب عروسة وتجيب عروسة صغيرة ودي أب ودي بنت إذا الأمومة موجودة في الطفل من يوم ما يتولد أو الأبوة فأنت عندك حب حولي الحب ده إلى عمل وخدي في قلبك انك انت ما تشيليش اي بني ادم حتى مامتك حتى باباكي حتى اب اطرافك ما تشيلهوش احمالك ارمي كل احمالك عند قدمين المسيح وشيلي انت احمال الناس بفرح ايه رايكم في التدريب ده صعب ولا سهل شايف كده يعني الكل قاعد يبص ايه رايكم يعني قبل الاعتراف انا جاي اعترف بخطيتي لكن انا سعيده بربنا فرحانه بيه نبطل الشكوى ام نشهد للمسيح نبقى كارزين شوفوا احلى لغه للغات اللي نتكلم بيها بروح الكرازه لغتين لغه الابتسامه ولغه الشكر الانسانه المبتسمه او الانسان المبتسم دائما صياد ماهر للنفوس والإنسانة الإيه؟ قلنا الابتسامة والحاجة التانية قلنا إيه؟ والشكر دايما شاكر ربنا كنت بتذكر بتكلم مع أبونا إسحاق وإحنا في السكة عن أبونا مينا اسكندر عاش 15 سنة عيان 15 سنة عمري ما شفته مكشر صحيح فمرة بقول لواحد يعني من عيلته بقول له عمري ما شفت أبونا مينا اسكندر مكشر قال لي ما كانش يقدر يكشر أبدا لأن مش طبيعته يعني بقيت جزء من كيانه إنه ما يقدرش يكشر فدي لغة إيه؟ لغة الكرازة نحن نكرز الآخرين بالشكر الدائم دايما شاكرين ايه ايه ممكن يكون افضل من اللي دهن ربنا اخر حاجه حابة اتكلم عنها ان الكرازه قلنا لا بالسن ولا بالمكان ولا بالمعرفه ولا بالوضع الكنسي يعني ممكن بنت صغيره تكون في دمشق اللي هي مملكه ارام او سوريا حاليا تقدر تشهد لإله وتقول لستها تقول لها سيدي دايما تعبان مش زهقان انا عندي العلاج بتاعه ودي خدامة نسبية تقول لها دواء ايه ده عنده برص قالت لها عندنا اله في اورشليم يقدر يشفي سيدي قالت لها انت بتكلمي بجد قالت لها اه فأخذ الجواب من الملك ملك أرام وراح لملك إسرائيل ملك إسرائيل قرأ الجواب مزق ثيابه وقال ده عايز يحاربني بيلاقي أي حاجة عشان يدخل بيها هو في حد يقدر يشفي البرص البنت الصغيرة كان عندها إيمان أعظم من الملك وهي مسبية لا في كاهن ولا إنجيل ولا كتاب مقدس ولا مرشد ولا أب ولا أم لكن شاهدة حية لربنا وأليشع بعت الملك قال له إيه اللي أنت عملته ده أليس يوجد إله في إسرائيل يقدر يشفي لك هذا الإنسان كنت قاعد استغرب على شخصية أيوب أيوب إنسان أولا كل البيئة وثنية ربى ولاده تربية عجيبة سبع ولاد وثلاث بنات يعني لو وزع بالتوزيع العادل يبقى كل واحد ياخد عشر الميراث يعني لو عنده ما قيمته مليون لما نقسم على عشر يبقى ايه كل واحد ياخد ايه مئة ألف فيقول لك شوف أنا عندي مليون ابني هيبقى عنده مئة ألف فكان المفروض يقعد إيه يفكر يزود الميراث عشان يقدر يدي ولاده اللي هياخدوا كل واحد العشر كانش بيشغله ربى في ولاده الشهادة الحية لربنا فبدوا كل يوم يعمل أو كل فترة يعملوا حفلة في بيت من البيوت ويتلموا كلهم في الايه في البيت ده الولاد مع البنات مش زي الحفلات بتاعتنا نشوف لنا هوتيل كده وصالة و... ودانس و... لا لا لا دول في البيت العيلة مع بعض فرحانين ومبسوطين وأيوب فرحان بولاده بس يقول لك ايش ضمني ان ما مرش فكر على واحد من ولادي ممكن تكون عينه زاغت حب حاجة يكون واحد اتضايق من حد دخل له روح غضب يكون حسد انسان عشان احسن مننا اللي شاغل قلب ايوب مش ان اولاده يغلطوا هو شايفهم ولاد حلوين وبيتقابلوا مع بعض وبيحتفلوا مع بعض وحياتهم الروحية جميلة لكن قال لي ألا يكون في فكر جوه بيعدي ولو على خفيف في فكر أي واحد منهم أو خطية بتعدي ولو إلى ثواني في القلب فكان بيقدم ذبيحة عن كل واحد منهم أب عجيب ده انت لما تيجي الام كده تقول لها ايه رايك في بناتك تقول لك يا ابونا الحمد لله بنات زي الفل كويسين انا يعني شكر ربنا والولاد حلوين ودايما في الكنيسه بيروحوا اجتماع الشابات وكل حاجه كويسه ايوب كل حاجه كويسه لكن مش بيدور على اللي بره بيدور على اللي جوه اللي ما يعرفوش فبيشغل ذهنه ازاي هو يبقى يقف قدام ربنا يقول له ولادي دول وبناتي نفسنا احبائي نبقى لينا رساله حيه اهو داخلين على الصيف وطبعا لما خلصوا الباقيين امتحاناتهم عايزين نقعد كده نفكر جديا ازاي نشهد للمسيح بتاعنا وازاي نكسب الناس الايه البعاد عن ربنا او حتى اللي مع ربنا نسند بعض نفسي كده في الفترة دي حتى فترة امتحانات كل واحدة ولو على خفيف تسأل على اللي بيمتحنوا ولو بإيميل لطيف تقول الرب معك نتمنى لك نجاح حلو حاجة خفيفة كده بسيطة عشان ما نشغلهمش عن المذاكرة ربنا يفرح قلبكم اتمنى لكم كده حياة مرضية مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين